أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي, الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة ارض اللهم عن أصحاب رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أحبتي في الله وصلا بما سبق وعود على بدء من السلسلة المباركة أمة الجسد الواحد أمة الجسد الواحد وهذه الحلقة الخامسة عشر في السياق ما زلنا نؤكد على جسد الأمة الواحد عسى الأمة أن ترجع إلى هويتها وأن تتذكر طبيعتها وأن تفخر بريادتها عيوننا على الوحدة الإسلامية الكبرى يوم يكون المسلمون في جميع أنحاء العالم جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ووجدناها فرصة أن نتجول في الجسد البشري المعجز في خلقه كي ندلل على إعجاز قول رسول الله أن الجسد وحدة عضوية واحدة لا تحزب فيها ولا تجزؤ ولا تفرق ولا تحاسد ولا تحاقد ولا تدابر وإنما الجسد كل خلية في كل نسيج في كل عضو في كل جهاز في منظومة رائعة من العمل من الوحدة أقول ومن الحب كل الخلايا يحب بعضها بعضا ما زلنا في هذا السياق منذ خمس عشرة حلقة وها نحن في الحلقة الخامسة عشر نتحدث عن الغشاء بلازما المعجز طبعا تذكرون ان احنا كنا بنتكلم عن الهرمونات وطريقة عمل الهرمونات وازاي بتدخل الخلية وازاي الخلية عليها مستقبلات لهذه الهرمونات ونظرية المفتاح والقفل ان الهرمون يعرف جيدا الخلية والخلية تعرف جيدا الهرمون فيدخل الهرمون في الخلية دخول المفتاح في القفل فلو كانت سنان المفتاح مش مناسبة لتجاويف القفل لا يدخل نعم هذه الحقيقة الإعجازية المبهرة فوقفنا عند الغدة الكظرية أذكركم فقط فهرمون الألدسترون وبيشتغل على خلايا الكلى ولقينا ان خلايا الكلى فيها يعني حقيقة غريبة جدا ومذهلة جدا انها بتختار بتختار الفضلات عشان تطلعها خارج الجسم وتختار المواد المفيدة عشان تدخلها داخل الجسم بل لو الجسم محتاج شوية صوديوم لأن الضغط نزل أو وطى يعني فبتلتقط بعض أيونات الصوديوم يعني عقل واعي وذكي ومدرك جدا في غشاء الخلية فقلنا ندخل في عالم الخلية الخلية اللي هي 100 تريليون خلية في جسدك الخلية ده بالشيء سهل ولا هين وكنا شبهناها بالبرج العالي البرج اللي فيه مثلا 20 دور او 30 دور وبعدين فيه شقق وكل شقة فيها دورات مياه وفيها مطابخ وفيها حجرات استقبال وحجرات صالون وحجرات سفرة و كل الهيصة دي كلها وحدتها الأساسية الطوبة الطوبة اللبنة يعني اللبنة هي الوحدة الأساسية لهذا البرج العالي فشبهنا الخلية الحية في هذا الجسد المبهر المعجز الكون الصغير الكون الصغير ما هو فيه كون كبير وأزعم أنه كون صغير كون صغير هائل جدا ما عرفناش منه إلا القليل أسراره ما زالت خافية حتى أسرار الخلية دي ما زالت خافية على على المتغطرسين من أصحاب علم الحديث يعني احنا بنعرف نعرف الى الان القشور زي بالظبط ان اربع اخماس الكون منطقه مظلمه خمس بس اللي وصلنا له اربع اخماس الكون منطقه مظلمه ازعم ان اربع اخماس الجسد ما عرفناش بيشتغل ازاي ولا رايح فين ولا جاي منين العلم ده علم وصفي علم وصفي يعني ايه تشريح يعني بتصف بتصف تشريح اليد تشريح القدم تشريح المخ بتقعد توصف والمخ بيتكون من كم فص والفص فيه كذا والخلايا والأعصاب علم وصفي برضو علم وظائف الأعضاء علم وصفي يعني بتوصف الهرمون رايح من كذا ورايح لكذا يعني رايح من كذا إلى كذا عشان يعمل كذا الهرمون مثلا زي الإنسولين وزي الكورتيزون وزي هرمون النمو وزي هرمونات الغدة الكظرية وخلافها علم وصفي إنما يعني يجيب علم وصفي يعنيها يجيب عن السؤال كيف كيف يعمل الجسد كيف تتناغم خلاياه وأنسجته وأعضاءه إنما لماذا ده سؤال حائر جدا لماذا ديت بقى هي سر اسم الله الحي القيوم الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام هو ده الإجابة عن لماذا افهم كده كويس وتدبر وتأمل ان احنا في العلم التجريبي بنتحدث عن كيف انما لماذا لابد ان يرتبط العلم التجريبي بالخالق جل وعلا عايزين نفعل كما قلت دائما هذه العلوم التجريبية البشرية عايزين نفعلها من أجل العقيدة الحق ذلك بأن الله هو الحق والله لا إله غيره ولا معبود بحق سواه وما خلقنا أحبتي في الله في هذه الدنيا إلا من أجل هذه الحقيقة الباهرة المبهرة حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي يعني غاية هدف هدف الوجود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الهدف ده كل الوسائل بتخدمه وأكبر مصيبة بل أكبر جريمة أن يتحول الهدف إلى وسيلة أو الوسيلة إلى هدف الوسيلة إلى هدف يعني المال أو الاقتصاد أو السياسة أو غيرها من أمور الحياة أن تتحول هذه الوسائل دي كلها وسائل لتعبيد الناس لرب الناس جل وعلا أكرر كلها وسائل سياسة اقتصاد اجتماع علوم تجريبية كلها تخدم أو تؤدي إلى الهدف أو تخدم الهدف النهائي لوجودك في هذه الحياة الدنيا ألا وهو تعبيد الناس لرب الناس ولو ما تحولتش الوسائل ديت إلى وسائل تخدم هذا الهدف فلا قيمة لها عندنا يعني الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وهكذا كل الآيات بتحدث عن الدنيا وذم الدنيا ذم الدنيا التي لا تؤدي إلى الدين أو إلى تحقيق أمر الدين وأنهيت الحلقة السابقة بقول ابن خلدون في المقدمة يقول إن الخلافة أو قل الرئاسة أو قل الملك أو قل السلطان أي حاجة كل هذه وراثة عن النبوة وراثة عن النبوة لحراسة الدين يعني ميراث النبي عندنا إيه أن نحرس دينه دين الله ودين رسول الله لحراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين أرجو أن تحفظ هذه الجملة عن ظهر قلب هذه الأيام الملك الخلافة السلطان الرئاسة كلها وراثة عن النبوة وراثة عن النبوة يعني توكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام لحراسة هذا الدين مش لتضييع الدين لا لحراسة هذا الدين وسياسة الدنيا بالدين كلام واضح الجسم الإنساني قلنا بيكون من 100 تريليون التريليون مليون مليون المليار ألف مليون احنا عارفين والألف المليار ألف مليون والمليون ألف ألف مش كده والألف عشر ميات مش كده يبقى الألف عشر ميات وبعدين الألف ألف مليون يعني واحد وست صفار والمليار ألف مليون يعني تسعة تسعة صفار وبعدين تريليون بقى تريليون بقى مليون مليون احنا في جسمنا حوالي من 100 تريليون خلية 100 مليون مليون خلية عايزين نفهم ونتدبر ونتأمل ثم نعبد الله على بصيرة كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم وعلى اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل فها نحن نحاول ونسأل الله القبول أن نعرف الناس برب الناس جل وعلا وأن نتعرف معه فإلى الله نشكو جهلنا وقلة حيلاتنا وضعف قوتنا 100 تريليون 100 مليون خلية اللي هي الوحدة الأساسية البنائية لجسمك هو في أنفسكم أفلا تبصرون احنا مسؤولين احنا كلنا نتأمل الخلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون مش الأطباء بس يعني مش حلقات طبية بس ده كل الناس وفي أنفسكم أفلا تبصرون فإحنا دلوقتي بنتأمل بتتفاوت الخلاف أحجامها بنفس مستوى تفاوتها في الأشكال يعني بتختلف حجما وشكلا تبلغ أقطار معظم الخلايا يعني الأرقام دي جميلة يعني قطر معظم الخلايا بيتراوح من 2000 ل 3000 الاثنين من 1000 اتنين من ألف أو تلاتة من ألف سنتيمتر يعني بتغطي 500 من هذه الخلايا المتوسطة الحجم مسافة سنتيمتر واحد لما تحط 500 كده يبقى قطر الخلية حوالي ايه اتنين من ألف الخلية العملاقة دي هي مش كبيرة أو بس هو لو الخلايا ديت كانت كبيرة بالقدر الكافي كان الإنسان بقى يعني ايه ديناصور من الديناصورات إنما مع عملقة وظائف هذه الخلايا عملقة وإبهار وإعجاز هذه الخلايا صغيرة جدا بتتم فيها عمليات خطيرة جدا جدا جدا جدا اقعد قول جدا للصبح ومع ذلك هي من 2 من 1000 سنتيمتر هكذا أراد الحق تبارك وتعالى أن يتجلى بعظمته بحكمته بخبرته بعلمه هذا أول صورة مليون خلية هي مش تريليون أول صورة اللي هي هي مليون خلية لا تشغل حيزا إلا بقدر ثقب إبرة دي أول خلية جنب بعضها هيت أول صورة آه ديت يعني مليون مش تريليون لا مليون عشان يبقى كلام واضح مليون خلية بتشغل قدر ثقب إبرة ألا تسبحون ألا تكبرون ألا تحمدون دي مكان التسبيح والحمد والتكبير ده مكانه بقى مكانه لما تعرف الحقائق دي مليون خلية من الخلايا هنتكلم عنها ديت ودخلنا العالم بتاعها إن شاء الله مش هنخرج لما يعني لما نشبع من توحيد الخالق جل وعلا فمليون بيشغلوا حي الثقب إبرة جزاك الله خيرا التريليون طبعا عدد ضخم جدا التريليون مليون مليون خلاص ولكن بسبب صغر حجم هذه الخلايا لا تكون أجسامنا ضخمة ها وبعدين هنعمل مثال كده عشان نفهم القصة دي لو جمعنا مليون خلية من هذه الخلايا لأصبح حجمها زي ما شفنا دلوقتي بقدر رأس إيه الإبرة فبالرغم من هذا الصغر وطبعا احنا كنا فسرنا الآية على بعد حلقات آية فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انت مش شايف الخلايا دي جواك فهو قسم يقسم به الحق تبارك وتعالى ولا يقسم الجليل إلا على الأمر الجليل لا يقسم الجليل إلا بالأمر الجليل على الأمر الجليل يبقى يقسم الجليل جل وعلا على الأمر الجليل بالأمر الجليل فده أمر جلل إن هو ما لا تبصرون دي إن علم خطير جدا جدا العلم لم يتوصل بالضبط إلى طبيعة تركيب الخلية سبحانك يا رب مع كل هذا التقدم والغطرسة والاستكبار في الأرض بغير الحق لا يزال العلماء يبذلون جهودهم الحثيثة لمعرفة أسرار تراكيب الخلية الخلية اللي هي 2 من 1000 سنتيمتر ولو ترصوا مليون يشغلوا حجم ثقب إبرة عايزك تتذكر ان المليون مليون خلية المية مليون مليون خلية اللي هو 100 تريليون خلية عايزك تتذكر ان هي كانت خلية واحدة في الاول انقسمت يعني خلية الاب مع خلية الام وعملوا الزيجوت وبعدين انقسمت انقسمت وبعدين تميزت تميزت هنشوف بقى يعني كل القصة دي كلها كان اصلها خلية واحدة طبعا الكلام متوجه لداروين واصحاب الداروينيه ان ازاي يعني الصدفة تصنع هذا العمل الضخم الخلية نتيجة من اتحاد خلية قادمة من الأب الحيوان المنوي مع خلية قادمة من الأم البويضة هذه الخلية الأولى تبدأ بالانقسام دون توقف كي تتشكل بمرور الوقت قطعة لحم أو يعني علقة بعد المضغة طبعا الحلقات دي يعني اتكلمنا فيها كثيرا في هذا البرنامج المبارك نسأل الله القبول اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب خلاص وبعدين بعد العلقة والمضغة برضه بتنقسم عشان تنتج خلايا جديدة وبالتالي يبدأ جسم الإنسان بتشكل قصة يعني بديعة اتكلمنا عنها كتير بس إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عليها من منظور آخر هو إيه إن شاء الله أعدكم بهذا الأمر إن شاء الله هذه أول صورة هذه أول صورة يعني اللي هي تاني صورة يا أستاذ معتز اللي هي هذه الخلية الأولانية انقسمت أول انقسموا الزيجوت اللي خلي... آه شوف الزيجوت ده على اليمين انقسم قسمين اهوت بقى كده وبعدين أربعة وثمانية و... و16 و32 والقصة بدأت على طول في تسع شهور بقى بني آدم في تسع شهور اسمع يعني تأمل في تسع شهور الخلية اللي على اليمين ديت بقت يعني جنين نازل بعد تسع شهور له عينين وله أذنين وله إيدين وله رجلين وله لسان وله شفتين وله جهاز هضمي وله جهاز دوري وله جهاز عصبي وله جهاز بولي وله جهاز تناسلي وله كل أجهزة بعد تسع شهور بس تسع شهور من الخلية دي الخلية اللي على اليمين دي يعني يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون كل يوم بنشوف ولادات كتيرة جدا جدا بنحضر ولادات وفلانة ولدت وفلانة ومع ذلك نبص لل للجنين ده اتكون ازاي تسع شهور بقى كده مكان خليه واحده النطفه قليل من الماء يعدل قطره يعني زي قطره ميه بعد تسع شهور يبقى الطفل انت شايفه ده طب وانت وده حاجه سهله لا يعني قليل من عبادي الشكور اي أيوة والله خلاص كده جزاك الله خير نيجي بعد كده ديت بقى السورة اللي بعدها مباشرة أدى نسيج عضلي يعني هي كانت قليل من الماء يعدل قطرة مش كده بقى نسيج عضلي السورة اللي بعدها مباشرة يعني أدي نسيج عضلي فوق اهوت ودي خلية عصبية ودي خلايا جلدية اللي تحتها انت بتقرا معايا اهوت ودي خلايا دم يعني ايه يعني ايه القصة دي يعني هي ال ال ال قليل من الماء يعادل قطرة اللي هو النطفة طلع منها النسيج العضلي ازاي يعني يا داروين أصحاب الصدفة العمياء يا من تصرون على إنكار الخالق النسيج العضلي اللي هو العضل ده هو العضل اللي, في اللي أنا بتمسكه ده عضلات عارف العضلات طبعا اتكون ازاي طيب وتكون الخلايا العصبية ازاي اللي هي التانية دي وتكونت الخلايا الجلدية ازاي الجلد ده وخلايا الدم الحمراء اللي تحت دي كرات الدم الحمراء يعني دي أم يعني دي أمثلة لأنسجة أمثلة لأنسجة سألتش نفسك العضلات دي اتكونت ازاي من من قطعة من قليل من الماء يعدل قطرة طب انت سألتش نفسك العظم ده القوي جدا اللي ما يتكسرش الا لو وقع او دقيت عليه دق جامد عشان يتكسر النسيج ده نسيج العظم ده اتكون منين من الرخو ده ازاي قليل من الماء يعدله قطرة اللي هي النطفة وبعدين خلية اب وخلية ام وزيجوت وانقسام ويتكون العظم ازاي من الذي كونه من الذي خلقه من الذي برأه من الذي ابدعه العظم القوي ده جه منين إيه؟ جه منين أفلا تبصرون أفلا تسمعون أفلا تعقلون كرات الدم الحمراء والبيضاء والأنسجة والأجهزة الخطيرة اللي في الكون الصغير دي وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر يعني تأمل كده تأمل النسيج العضلي كون ازاي العضلات كونت ازاي العظام كونت ازاي الجلد كون ازاي ناهيك بقى عن العينين والودان والأنف والجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز ال... والكبد والطحال والقصة دي كلها كونت ازاي من قليل من الماء يعدل قطرة اللي هو النطفة كما قال الزبيدي في معاني المفردات تعريف النطفة قليل من الماء يعدل قطرة ألا تسبح مولاك ألا تحمد مولاك ألا تكبر مولاك ألا توحد ألا ترجع الأمر لمولاك ألا له الخلق والأمر طيب احنا يعني اعترفنا له بالخلق ألا نعترف له بالأمر ألا له الخلق والأمر مش كده الأمر يعني أمر كل شيء شرع أمر كل شيء شرع هذا الأمر هذا شرع الله منهج الله للبشر لله مش لغيره مش كده برضه جزاك الله خير هذه الخلايا العضلية اللي انت شفتها طب ممكن تجيبها تاني يا معتز بعد اذن حضرتك يعني علق عليها بس معلش الخلايا العضلية اللي فوق دي على هيئة حبال طولية منسوجة نسجا لما تشوفها تحت الميكروسكوب تعجب بسبب تكوينها هذا لا تنقطع عندما تتوتر بشدة خلال التحرك سواء أكانت عضلات السيقان أو الأذرع أو غيره انها منسوجة نسج عجيب جدا لا نسج رخو ممكن ما يعملش حاجة او نسج مشدود قوي اول ما تعمل كده شفت شفت انا عملت ايه دلوقتي شفت انا عملت ايه دلوقتي لما عملت دلوقتي في عضلة انقبضت عشان تعمل الحركة دي لو هي رخوة مش لو جيت عملت كده ما تساعدنيش يعني هي معمولة بهذه الدقة وبهذه المسافات البينية جيبة عشان لما اعمل كده تساعدني ولو عملت كده وكانت مشدودة أكتر من اللازم تتقطع إنما اللي عملها بهذا القدر الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر كل حاجة في مكانها خلاص كده طيب خلايا الدم الحمراء اللي انت شايفها قدامك ديت ذات شكل قرصي زي القرص كده وظيفتها حمل الاكسجين اللازم الى كافه انحاء الجسم عبر الاوعيه الدمويه دي ماشيه محمله بالاكسجين داخل الاوعيه الدمويه عشان توصل الاكسجين لكل انحاء الجسم ما ينفعش تمشي في الشعيرات الدمويه الدقيقه جدا جدا الا بهذا الشكل القرصي وتقوم جاي في الشعيرات الدمويه الدقيقه جدا وتبتدي ايه تتلوع على نفسها عشان تعدي وتروح للمكان اللي عايزاه لو ما كانش بالشكل ده ولا بالمرونة دي ولا بالليونة دي ما كانش دخلت خلال الشعيرات الدموية الدقيقة جدا لأن الدم لو اتقطع عن الشعيرات الدموية الدقيقة جدا جدا الجزء اللي رايح له الدم ده ممكن يموت فلا بد توصل له كرات الدم الحمراء عشان توصل له الأكسجين فلازم تكون بهذا الشكل اللي انت شايفه قدامك خلايا الجلد اللي انت شايفها برضو قدامك دي متصلة بعضها ببعض جنبا الى جنب ليه يعني لا يمكن تسمح بمرور الماء والجراثيم الى داخل الجسم ده نسيج خاص جدا هنشوفه دلوقتي بحيث ان هو ما يبقاش زي العضلات ولا يبقى زي كرات الدم الحمراء ولا يبقى زي الاعصاب ليه ده ده الحمايه الخارجيه للجسم الحمايه الخارجيه للجسم ما تسمحش بدخول أي قدر لو صغر حتى من المية أو الجراثيم لداخل الجسم ده جهاز الحماية الضخم اللي هو الجلد وكلمنا عنه كتير بس احنا عايزين نتأمل ازاي يعني بس هو السؤال ده كده ازاي الأنسجة ديت اتكونت من قطرة من الماء اللي هي النطف ازاي اتكونت جت ازاي ديت إلا بخلق الله عز وجل والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى جزاك الله خيرا نيجي بقى أول سورة بقى اللي هو النسيج العظمي يعني اللي بعد دي على طول يا أستاذ معتز اللي بعد دي على طول جزاك الله خيرا بمجموعها تكون النسيج العظمي وهي تشكل اللي أنت هتشوفها دلوقتي الدعامة الهيكلية الداخلية لجسم الإنسان اللي هي الصورة الرصاصة دي ديت النسيج العظمي اللي زي ما قلت لك ما فيش فيه هزار بقى ده هو ده العظم بقى مجموعها تكون النسيج العظمي وهي تشكل الدعامة الهيكلية الداخلية لجسم الإنسان بحيث تعطيه الصلابة والقوة على الانتصاب والتحرك بشكل ثابت كنت عايز أوريكم اللي هي النسيج العظمي دي طيب بعد بعد هذا الفاصل القصير أحبتي في الله نلتقي مع التنوع العجيب في الأنسجة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
أستر تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعد في ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم مرة أخرى مع التنوع آه، والتمايز والأنسجة كلها من خلية واحدة ولكن اختلفت بعد كده يعني هو ده سر من أسماء من أسرار اسم الله الخالق البارئ المصور مش كده ولا إيه؟ ولا تفعيل الأسماء الحسنى اول صوره اللي هي ال- بتاع الخلايا العظميه ديت اللي هي الرصاص اللي هي مجموعها تكون النسيج العظمي يعني بن- بنتعرف على بعض الصور وهي تشكل الدعامه الهيكليه الداخليه لجسم الانسان بحيث تعطيه الصلابه والقوه على الانتصاب والتحرك لان الج- النسيج العظمي مش مش اي نسيج ده هو اللي شايل الجسم كله فلا بد ان يكون بالصلابه والقوه التي تحرك الجسم بشكل ثابت طيب الصور يا استاذ بعتس اللي هي كنا سايبينها اللي هي الرصاصي ديت وبعدين في صورة بعدها كمان يعني بالترتيب كده طب اللي بعدها على طول اللي بعدها على طول الله يفتح عليك ده النسيج العظمي انا قاصد يعني اجيب لك ال- الصور عشان تعرف التنوع المثير والتمايز ما بين الخلايا اللي هي الاوستيوسايت الخلايا العظميه والمايوسايت الخلايا العضليه ان الامر مش عبث ولا عشوائي بس انا عايز اوصل لك المعنى ده ده امر اراده حاكمه اراده من الله عز وجل ان يكون هذا غير غير هذا غير هذا وهكذا الصوره اللي بعدها على طول برضه هتتامل شيء غريب جدا اللي هو الخلايا الجلديه بقى الصوره اللي بعدها مباشره هي الخلايا التي تكون الطبقه الخارجيه للجسم لحمايته شوف الصوره دي بقى تبص تلاقي حاجه عجب تراص بين الخلايا مفيش خرم ابره اصل خرم ابره لو جيت مثلا تتوضى هتبص تلاقي الميه بتاعه الوضوء دخلت جسمك مثلا يعني او آه، جيت مثلا تغتسل تبص تلاقي جسمك الميه نازله وتبص تلاقي جسمك كله اتملى ميه مثلا لا طبعا ده احكام من الله عز وجل دي الخلايا بيسموها الخلايا الطلائيه شوف الشكل تراص ده الخلايا الجلديه بقى يعني متراصه مفيش خرم ابره ولا انا بقول لو احتمال الخطا صفر خلاص نيجي بعدها مثلا هتلاقي الصوره اللي بعدها صوره لخليه عصبيه ادي تبص تلاقي ج- يعني جسم تاني خالص الخليه العصبيه الصفرة ديت الله يفتح عليك ادي جسم الخليه حاجه تانية خالص لا هي شبه الخليه العظميه ولا شهل ولا شبه الخليه الجلديه اللي انت شفتها دلوقتي ولا شبه الخليه العضليه ده حاجه تانية خالص لان في تشعب عصبي فوق اهو ولا جسم الخليه ولا محور الخليه المحور الخليه بيودي الى العصبونات الحركيه ودي نواه الخليه وديت جايه يعني بتاخد رسائل من العصبونات الحسيه وتبعت رسائل العصبونات الحركيه يبقى ديت لها زوائد الزوائد دي فايدتها ايه فايدتها ارسال الرسائل زي ال- الهوائي كده بتاع الاجهزه لان الخلايا العصبيه لها خصوصيه كل شغلها رسائل راحه ورسائل جايه رسائل راحه ورسائل جايه فلا بد من ايه التشعب العصبي ده وبعدين يرتبطوا ببعض احنا اتكلمنا في الحته دي قبل كده ولكن يرتبطوا ببعض عن طريق الايه التشعب ده طيب الخلايا العصبيه الخلايا اللي تقوم بالمهمه الاساسيه في ردود افعال الانسان المختلفه اللي هي الإحساس بالحرارة أو الألم أو الخوف ويتحكم بها الدماغ وظيفته الأساسية هي إرسال واستقبال السيالات العصبية من وإلى الدماغ يبقى لازم تكون بهذا الشكل نيجي بعد كده ال- آه، الخلايا العضلية تاني يعني الصورة اللي بعدها على طول الصورة اللي بعدها على طول دي خلايا عضلية تكون النسيج العضلي اللي اتكلمنا عليه قبل كده المسؤول عن الانقباض والانبساط الله يفتح عليك ادي الخ... ادي النسيج العضلي والحركه الاساسيه جسم الانسان لولا النسيج العضلي ولولا الابداع في خلقه ما تعرفش تتحرك لان ال... يعني ال... ال... بيسموه ال origin insertion يعني آه، التثبيت بتاع راس العضله والجدر العضله من ناحيه تانية في عض... في عظمه تانية يعني هي مثلا عضله زي دي يبقى هنا جزء الجزء الثاني من الناحيه الثانيه يعني في العظمه الثانيه عشان لما اجي كده تنقبض الع- ال- الحركه تتم لولا هذا الابداع في الخلق والنظام ده لا تعرف تحرك ايد ولا رجل ولا تتني ايد ولا تتني رجل هو ده النسيج اللي مقدر من قبل الحق تبارك وتعالى هذا التقدير البديع نيجي لاخر حاجه تقريبا الخلايا الدهنيه الصوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها الخلايا الدهنيه آه، من اسمها تعرف ما هي وما هي مسؤولة اه ضد الخلايا الدهنية هي مسؤولة عن تخزين الطاقة على شكل دهون بحيث تستطيع تخزين كميات كبيرة من الدهون فيبقى الشكل اللي قدامك ده كما نرى في الصورة اللون الأصفر يمثل الدهون وهي تحتل مساحة الخلية بشكل شبه كامل بتشوفها تحت الميكروسكوب تلاقي زي الخاتم اللي له فص كده والباقي آه، دهن كله مجموع هذه الخلية تكون لنا النسيج الدهني الدهن ده بقى هو بمثابة وسادة لعزل أعضاء الجسم الداخلية وحمايتها اللي هو النسيج الدهني اللي منتشر في جميع أنحاء الجسم بيلف كل أنحاء الجسم وظيفته إنه زي المخدات وفي نفس الوقت مخازن طاقة إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هتبقى حلقة طبية م- يعني خاصة عن الكبد الدهني ويسعدنا تلقي استفساراتكم وأسئلتكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء هيبقى عن الموضوع ده موضوع آه، الكبد الدهني أو دهون على الكبد ما بين التهوين والتهويل يعني ايه كبد دهني يعني ايه ال- في دهون على الكبد يعني القصه اللي انتم عارفينها دي ان شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل كمرض من امراض الكبد ان شاء الله يعني بعد كده بنتكلم عن في صوره عن خلايا الدم الحمراء الصوره اللي بعدها مباشره الصوره بعد شفت الشكل ده هو ده الشكل اللي نقصده الشكل القرص دهوت اللي هو بيقوم ملموم على بعضه وداخل في الشعيرات الدمويه الدقيقه ممكن آه، يمشي في الشعيرات الدمويه الدقيقه خلايا الاعصاب اللي انت شفتها قبل كده مش ممكن طبعا ولا خلايا دهنيه تدخل ازاي ولا خلايا جلديه تدخل ازاي كل فرد وكل خليه من هذه الخلايا لها وظيفتها ولها مهمتها التي خلقت من اجلها وسبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى جزاك الله خير احنا قلنا آه، هذه الانواع كلها تتالف من التراكيب الاساسيه جزاك الله خيرا الانواع دي كلها اللي انت شفتها سواء كان خلايا الجلد سواء خلايا الدهن سواء خلايا الدم الحمراء كل الخلايا اللي انا عرضتها عليك دلوقتي وشفتها على الشاشه هي كلها خليه يعني في الاخر جزاك الله خيرا يا استاذ معتز. كلها خليه يعني ايه كل خليه من دول لها نفس التراكيب نواه وسيتوبلازم و Golgi body ومش عارف ايه كل القصه بتاع الخليه ولكنها تؤدي وظائف مختلفه عن بعضها البعض زي ما قلنا على سبيل المثال تساعدنا الخلايا العضليه في سيقاننا على مشي والجري والعدو بعد كده بنتكلم عن الشبكه العملاقه الخطيره التي تلف هذا الجسد انت سألتش نفسك آه، يوم من الايام ان انا دلوقتي هل ينبغي علي ان اتنفس الان يعني لازم دلوقتي اتنفس هل ان الدم الذي يضخه قلبي يعني ذو مقدار كاف بالنسبة اليه ما هي كمية الطاقة التي تحتاجها اي خلية او اي عضو في جسمي متى تبدأ معدتي في هضم الطعام الذي اتناوله ما هي العضلات التي ينبغي أن أحركها كي أحقق حركة ذراعي طبعا دي أسئلة غريبة شوية يعني أنت لما تقول مثلا معدتي أنا باكل أهو معدتي هتبتدي الهضم إمتى طيب الدم ب- بيطلع من ال... يعني أو الضخة الدم من القلب هل هذه الضخة من الدم تكفي لجسمي هل ان انا دلوقتي بحرك عضلتي دلوقتي هل انا واعي لمقدار العضله وطول العضله وسمك العضله اسئله غريبه ولكنها آه، بتعبر عن حقيقه باهره ايه هي الحقيقه الباهره ان كثيرا كثيرا كثيرا من العمليات التي تتم داخل جسدك لا تعلم عنها شيئا وإنما الذي يدبرها ويحركها ويخطط لها وقيوم عليها في كل نفس هو خالقها جل وعلا ولذلك قيل قديما إن جسد الكافر بالله كله يسبح الله عز وجل إلا منطقة العقل والاختيار هو اختار إن هو لا يؤمن بالله إنما كل خلية في جسده وكل نسيج وكل عضو وكل جهاز في هذا الجسد الذي يكفر صاحبه بالله يعمل طبيعي جدا جدا ال- هذا الكافر المنكر لوجود الله العاصي لله عز وجل آه، يتنفس ويأكل ويشرب ويخرج أعزكم الله يخرج بوله وبرازه وجميع العمليات الحيوية تتم في جسده بقدرة الله عز وجل وحكمته وهو مصر على استكباره في الأرض بغير الحق هذا كما قلت دائما إنه من سر اسم, اسم الله القيوم الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وأكرر أن القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال فكل أفعال الله كلها كمال كل أفعال الله كمال وجايز دي برضه تكون من سر اسم الله الرحمن اللي بيرحم خلقه جميعا مؤمنهم يرحم خلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم فده الرحمن يعني فيه استغراق للرحمة غير الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما ولكن الرحمن يعني بيرحم الخلائق كلها كل الخلائق تدخل في سر اسم الله الرحمن يعني لم لم يقطع الله عز وجل الهواء عن رئتي الكافر مثلا لم يحبس البول في كليتيه فلم يخرج البول لما يأكل ويشرب ويتمتع واحتمال طبعا إنما نمد لهم مدة نعم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وربما وسع كثيرا على الكافر استدراجا له وطبعا هذه قضية شرحها يطول ولكن فقط لكي تعلم أن الله عزيز أن الله عزيز وأن الله رحمن وأن الله حي وأن الله قيوم يتميز انتقال الرسائل العصبية بسرعة مدهشة في هذه الشبكة العملاقة التي تلف جسدك ما هي كل جزء فيك بتصل إليه هذه الشبكة لو اتقطعت عن جزء لا يتحرك اللهم عاف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين لما تلاقي مثلا واحد عنده شلل نصفي لما تلاقي عنده واحد شلل رباعي لما تلاقي واحد مش قادر يحرك ايد او رجل آه، يبقى السيالات العصبية اتقطعت عن هذا الجزء طبعا اللي بيحصل بالظبط سرعة في أقل من الثانية على سبيل المثال لو أردت تقليص عضلة الذراع زي المثل اللي بضر- بضربه دايما بتصدر لما أنا عايز أعمل كده ما بعملوش عبث ده بتصدر إشارة عصبية من المخ آه، متبعة طريقا شائكا جدا تصل إلى العمود الفقري ومن ثم تتوجه إلى العضو المناسب بسرعة هائلة وبالتالي تبدأ عضلة الذراع في التقلص يعني أنا لما أنا الوقت أعوز أريد يعني لما أريد أقوم من على كرسي الوقتي بتيجي على طول إشارة من مركز الوعي من المخ إلى العمود الفقري العمود الفقري يبعت رسالة سريعة جدا في عملية معقدة جدا جدا مش عايزين نوصل لتفاصيلها الدقيقة علشان اقدر اقوم الوقت كده او احرك ايد او احرك رجل يعني افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وعبثا هنا لا معنيه يعني افحسبتم انما خلقناكم عبثا لا معنيين الع- المعنى الاول ان هذا الخلق ليس فيه عبث الخلق اللي ربنا خلقه ده ليس فيه عبث اللي هو العينين والودان واللسان والشفتين والإيدين والرجلين والجهاز العصبي والشبكة العملاقة التي تلف الجسد والجهاز الدوري والتناسلي والجهاز الهضمي ليس فيه عبث واحتمال الخطأ فيه صفر ده المعنى الأول المعنى الثاني يعني أن هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار آه، لا يمكن أن تكون هذه القصة كلها قصة عبث لابد أن الكل سيرجع يوما ما إلى الله عز وجل يحاسبهم عن على النقير والقطمير والصغير والكبير ما فيش عبث ولا عشوائية في هذه القضية قضية ابتلاء الله للبشر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم اللام هنا لام العله أي أن علة خلق الموت والحياة إنما هي ابتلاء البشر يبقى القضية دي مفيش فيها عبث قضية آه، نزول الخليفة في الأرض قال إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قضية تعبيد الناس لرب الناس عز, عز, آه، عز وجل هذه القضية لا عبث فيها يعني فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق يعني تعالى الله الملك الحق عن هذا العبث ثم الخلق نفسه خلق هذا الجسد لا عبث فيه ف- فحسبتم أنما خلقناكم عبثا ده قضيتنا في الحلقات وأنكم إلينا لا ترجعون سيسألنا ماذا فعلنا في هذا الدين فما خلق الله السماوات والأرض وما أقام سوق الجهاد في سبيله وما خلق الله الجنة والنار إلا من أجل هذه القضية قضية التوحيد قضية العقيدة جد لا هزل فيه جد لا لعب فيه فعلا ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب وما أقام سوق الجهاد وما خلق الجنة والنار وما انقسم الناس إزاءها إلى مؤمنين وفجار عبثا عبثا يعني هذا القول لابد أن نعيه جيدا لا إله إلا الله خد كل هذه الأعمال اللي قلتها أن أنا يعني عايز أحرك إيد عايز أحرك رجل عايز أستيقظ بسرعة عايز أقوم من على السرير بسرعة عايز أقعد على الكرسي بسرعة عايز أمشي عايز أجري شوية عايز أسرع كل ديت إشارات عصبية في أقل من الثانية أنت مش عارف عنها حاجة إذا افترضنا أن رمشة العين تحدث خلال ثانية واحدة عندئذ نعرف مدى قصر الفترة الزمنية تحدث فيها العملية المذكورة رمشة العين لو جه واحد قدامك كده وقام يعني حرك ايده ناحية عينك هتقوم رمشة اوتوماتيك الرمشة الاوتوماتيك دي في ثانية اه طبعا حاجة اسمها reflex رد فعل انعكاسي لابد تحدث وإلا العين تتلف وكان في مثل مصري وما زال موجود يعني على العين عليها حارس يعني ايه حارس يعني في في اي وقت بتقوم مغمضه لا- أو يعني في اي حاجه ترابه تخشها الدموع تشتغل وهكذا كل دي في اقل من الثانيه فاللي حميك اللي حافظك ربنا والله الذي لا اله غيره الذي يتصور انه يمكن ان يستغني عن الله طرفه عين واهم جاهل بالله عز وجل والله ما أشد حاجة الأمة إلى أن ترجع إلى ربها ولذلك قال الحق تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى لم يقل الحق تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى لا ما هو مش ممكن يستغني ده هي أن رآه استغنى يعني رؤيته القاصرة الجاهلة أنه يمكن أن يستغني عن الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أي طغية أي طغيان الطغيان حتى في أفراد الناس حينما يطغى الإنسان يرى نفسه مستغنيا عن الله فإذا تذكر أن الله عز وجل أكبر منه ومن كل موجود في الوجود حينئذ سيرى حجمه صغيرا جدا وسيرى نفسه ضعيفا جدا ويس- و- ويرى ألا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل احنا رايحين على فين ب- ب- بالبلدي بقى كده احنا رايحين على فين واحنا ناسيين ربنا وناسيين شرع ربنا وناسيين دين ربنا رايحين على فين يعني فذكر إن نفعت الذكرى نسأل الله تبارك وتعالى أن نستوعب أننا في هذا الجسد ده الدرس بقى ده العظة ده الموعظة أننا لا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين في دقات قلوبنا أو في حركات رئتينا أو في حركات كليتينا أو في وظائف كبدنا أو لا يمكن أن نستغني عن الله عز وجل طرفة عين والذي يرى نفسه مستغنيا لا يلومن إلا نفسه والله عزيز ذو انتقام والله عز وجل دائما ندعوه اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا آه، بتيجي صورة برضو صورة ال ال الأخ اللي واقف ده بظهره عشان تعرف إن الشبكة بتلف الجسم كلها صورة الراجل ده المخ والعد العمود الفقري الفقري الصورة عشان تعرف الشبكة لفة الجسم كله من الأعلى الدور بتعمل الإشارات العصبية عملها الآن حينما يعني لما ت... وانت شايفني دلوقتي العينين بتشتغل الودان بتشتغل الايدين بتشتغل لما تيجي مثلا ت... آه، تتصفح كتاب تتعرف لمسة الإيد ديت ال- الصورة فين يا أستاذ معتز ولا مش عندك المهم بت- بتصفح الكتاب كده فبتلاقي ان في ملمس فتعرف اللمسه دهيت الملمس ديت بين الخشونه والنعومه وسمك الصفحه وكل دي بتطلع اشارات للمخ ادي الصورة اهيت يعني انا عايز بس صور يعني تشوف ان الشبكة يعني لفة الجسم كله اهوت مفيش جزء من الجسم اللي لا فيه اعصاب وبتنتقل المعلومات الى المخ متعلقة بوزن الكتاب فتقوم بحمل الكتاب بجهد متوازن مع ثقله وتصل الاشارات العصبية من العينين من الاذنين من الانف من القدمين كلها بتصل يقوم المخ بتفسير الإشارات القادمة يبتدي يحط الإشارات دي في ملفات في الكمبيوتر عنده دي جاية من العين وده جاية من الودان وده جاية من البطن من الأمعاء وده جاية من الكلى دي كلها، وهكذا فيبتدي يفسر الإشارات ديت وبعدين على ضوء التفسير ده يصدر الأوامر العصبية لسائر أجزاء الجسم في سائر اجسام الجسم يعني انت لما تيجي مثلا تمسك آه، كوب كه- كهذا فيكون سخن جدا فتبتدي تمسكه وتقوم شايل ايدك على طول اللي خلاك تشيل ايدك ايه ر- إيه؟ ربنا اوحى للمخ ان ده شيء ضار بهذا الملمس فبسرعه بت ايه بتشيل ايدك عشان ما ت- ما ت- كي لا تؤذى وذاك ال- المرضى مرضى السكر مثلا أعزكم الله وشفى الله مرضى السكر ومرضى المسلمين عموما آه، لما بيجوا آه، لما الأعصاب الطرفية لمرضى السكر بتتلف فيجي مريض السكر يحط رجله مثلا في المية السخنة مش حاسس بيها مش حاسس إنها سخنة فما بيشيلش إيه رجله بسرعة فممكن يحصل حرق في القدم يحصل حرق في القدم ليه؟ لان الاعصاب ما حسستش ال- هذا المريض بالالم اللازم اللي يخليه يشيل رجله بسرعه كي لا تؤذى عشان انت تعرف نعمه بس نعمه الاحساس بالالم لان ده اللي بتحميك الاحساس بالالم هو اللي بيحميك اذا مسكت حاجه سخنه قوي بتقوم شايل ايدك بسرعه عشان ايدك ما تحترقش وفي نفس الوقت تتذكر تتذكر نارا حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد فإذا كنت صابرا على هذه النار الكبرى فلتصبر على عود كبريت مشتعل قد اقترب من هذا ال- جزاك الله خيرا شيل الصورة بقى قد اقترب من هذا الإصبح فإذا كنت صابرا على هذا الش- العود المشتعل اللي هو قربته حتى لو اتطفى ما تتحملوش اتحمل بقى آيات ال- العذاب في النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آه، ايه رأيك بقى في الحاجات دي كلها لو حد قال لك يعني انك انت تسيطر على افعال انت ممكن تسيطر على افعالك ديت اللي هي ردود الفعل الانعكاسيه يعني تمد ايدك بس من جوه القلب وتقعد تحرك فيه عشان ينبض او او آه، ت- تشتغل في العينين عشان ترمش بسرعه قبل ما يجي لها الاذى او او لو لو طلب منك السيطره على هذه الافعال تعرف طيب ما ترجع الامر لله عز وجل وتعبد الله عز وجل بحق وتحمد الله عز وجل بحق وتسبح الله عز وجل بحق وتوحد الله عز وجل بلا شريك هنا آه، بتأتي العبودية الحقة أو نفعل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن هي آفة الذكر أحبتي في الله إنك أنت تذكر الله بقلب غافل لما تيجي تقول سبحان الله تتذكر أن التسبيح تنزيه تنزيه الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين وأن أفعال الله ليست كأفعال المخلوقين وأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين ده التسبيح التسبيح ذكر ذو طابع خاص يعني تنزه الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا مثلا أنت تسمع والله يسمع شتان أنت تسمع لسمعك حدود زمان ومكان أنت ما تعرفش تسمع دلوقتي اللي آه، بيتكلم في آخر آه، أكتوبر الوقت ما تعرفش تسمعه لأن حدود حدود زمان ومكان لسمعك ولا تسمع الأصوات اللي في الزمن الجاي أو الزمن اللي فات الله عز وجل وسع سمعه الأصوات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء بل ويغضب على من لا يسأله لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق فالله يكره إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب آه، هنا يعني تقريبا الحلقة أوشكت على الانتهاء بس هي معلومة كده يستهلك الجسم من خلاياه حوالي 125 مليون خلية في الثانية الواحدة بتموت يبقى ده سر اسم الحي الذي يحيي ويميت ولذلك في أذكار الصباح والمساء تتذكر هذه الحقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يميت في جسمك في الثانية الواحدة 125 مليون خلية يعني معدل 7500 خلية في الدقيقة الواحدة يعني احتمال يبقى فيه برضه و- لو في وقت نعرض الصورة الأخيرة أو ما عادش وقت كما تحب نختم إن شاء الله وحتى نلقاكم أحبتي في الله مع حلقة الجمعة القادمة هتكون حلقة طبية خاصة عن الكبد الدهني بمناسبة دهون الكبد يعني نوضح فيها ال- ما بين التهوين من دهون الكبد والتهويل فيها ويعني إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم وحتى نلقاكم أحبتي في الله أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض